بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كل سنة وانتم طيبين الموضوع بعنوان أفراح وأفراح أفراح سليمة وأفراح خاطئة أو أفراح روحية وأفراح غير روحية الأول عاوز أقول لكم أنه الكتاب المقدس في كل القصص بتاعته تقدروا تدوروا على النوعين دول من الفرح هدي شوية أمثلة الأول عشان يبان احنا بنتكلم في ايه مثلا قصة الابن الضال الابن الضال لما طلب الفلوس من أبوه وخدها كان فرحان ولما خرج من بيت أبوه مع أصحابه كان فرحان ولما كان بيصرف الفلوس ببذخ ويمكن في حاجات غلط كان فرحان لما رجع وأبوه خده في حضنه كان فرحان ولما لقى أن أبوه بيحط الخاتم في إيده والحذاء في رجليه وبيذبح له العجل المسمن كان فرحان ولما حس أن أبوه بيدافع عنه قدام أخوه أخوك هذا كان ميتا فعاش كان فرحان يبقى نفس القصة فيها نوعين من الفرح فهمتوا احنا بنتكلم في ايه كان فرحان بالخطية كان فرحان بالبعد عن أبوه كان الفرحان بال... بالبزخ بالشهوات وكان فرحان بالتوبة بحضن أبوه بحب أبوه بالاستقرار في البيت تعالوا ناخد قصة تاني زكا زكا كان كل ما ياخد فلوس في ايده يفرح راجل بخيل وبيحب الفلوس فكل ما يهلب فلوس يبقى مبسوط وفضل يجيب فلوس ويحوش فلوس وكل ما يحوش اكتر يفرح اكتر وبعدين في نفس القصة بتاعت زكا لقينا فرح تاني لما المسيح ندى عليه باسمه ولما دخل بيته ولما عمل له قيمة الفرحة مختلفة لكن كان فرحان برضه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل يجوز كانت فرحانة بالشهوة أو بالخطية أو بالعلاقة الغلط اللي في الضلمة لكن في فرح تاني لما لقت واحد بيدافع عنها واقف في وش الناس اللي هيرجموها وبيركع جنبها وحنين عليها وفي الآخر يقول لها يا امرأة أما دانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك يلا اذهبي بسلام ولا تخطئي أيضا تلاحظوا في كل القصص في فرح أرضي سطحي تافه غشاش مؤقت جزداني وفي فرح تاني جميل رائي نقي مريح نظيف في نوعين من الفرح موجودين في الحياة وكلنا جربنا النوعين دول ما ظنش فينا حد ما جربش أفراح الدنيا وظنكم كلكم بتوع ربنا كلكم دقتوا الفرح الروحي واضح ان في فرق كبير قوي بين النوعين دول في فرق في الإحساس الفرح الأولاني تلاقي معاه الهيصة الخارجية زيطة كده ومنظر لكن ما تلاقيش حاجة جوه يعني في ناس في أفراحها تصرف عشرات الآلاف وتجيب رقص وتجيب غنى وتجيب شرب وتجيب يقول لك عشان نفرح عشان نفرح طيب افرح وبعدين يروح الواحد من دول متنكد ومتضايق وقلقان ومهموم ويمكن ندمان على الفلوس اللي صرفها وغالبا يعني دبت كام خناقة في الليلة دي هو ده طبيعة الفرح الأرضي اللي يجيب فلوس الفرح بتاعه فرح مؤقت لأنه قلقان على الفلوس وخايف تروح وابتدى يدخل في غيرة وفي منافسة وفي كبرياء وفي لخبطة إنما الفرح الروحي طبيعته ما فيهاش الصخب ما فيهاش الهوسة الزيادة ما فيهاش المنظر الخارجي لكن فيها إحساس حلو فيها استقرار داخلي فيها سلام فيها نعمة فيها هدوء فيها بساطة من ألقاب أمنا العذراء من ألقابها أم الأفراح يعني الكنيسة تبص للعذراء تعتبرها أكتر واحدة فرحانة في الدنيا مع أن العذراء يا عيني ما شافتش يوم مريح لا ليها في اللبس ولا الزينة ولا الخروج ولا ال... ولا يعني الحاجات بتاعت الدنيا ملهاش فيها خالص طبعا لكن هي لما تقول تبتهج روحي بإيه بالله مخلص تبتهج روحي والتحية بتاعت العذراء شيريني ماريا السلام ليك يا مريم رئيس الملائكة بيقول لها كده وأليصابات الست العظيمة بتقول لها كده يعني أنت مليانة سلام ومليانة فرح ده من كتر فرح العذراء مجرد كلمة من العذراء تملأ قلب أليصابات بالسلام هو ذا منذ صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني يبقى العذراء فرحانة ومفرحة فرحانة قوي ومفرحة جدا وتلاحظوا ان احنا كلنا في يومين العذراء ربنا يديمها علينا يا رب في كده حتة فرح بنيجي العشية فرحانين والزفة فرحانين والتمجيد فرحانين والعيال الصغيرة فرحانة والكبار فرحانين ونرتل بنفسه لأنها هي فرحانة ومفرحة طبيعة العذراء كده لكن واضح ان العذراء ملهاش خالص في أفراح الدنيا لا ليها في الرغي ولا الكلام ولا المنظرة ولا اللبس ولا الزينة ولا ولا شهوات الدنيا إنما هي مبتهجة تبتهج روحي بالله مخلصة خلينا بقى نركز على الأفراح الروحية وإزاي نعيش محدش فينا يتمنى إلا أنه يعيش فرحان على طول في العهد القديم ربنا بعد ما ادى الشريعة كده بيقول لموسى قل للشعب لا تكون إلا فرحا يعني ربنا عاوز ولاده فرحانين لا تكون إلا فرحا زي أي أب فيكم لما بيشوف عياله سعدة بيبقى فرحة ربنا عاوزنا سعدة على طول والسعادة أو الفرح مش مرتبطة بالظروف خالص النوع الروحي ده بقى مش مرتبط ابدا بعندك كام فلوس صحتك ايه كسبت ايه كلت ايه لابس ايه الناس حواليك شكلهم ايه كل ده ملوش علاقة بالفرح الروحي أمنا العذراء تبقى في قلايتها قاعدة لوحدها وفي قمة الفرح واحدة تانية تبقى ملكة قاعدة على كرسي وفي قمة التعاسة يبقى الموضوع ملوش دعوة خالص بالمنظر من بره هكلمكم عن خمس حاجات تفرح خمس حاجات روحية تفرح لو أتقناهم هنقضي اليوم كله فرحانين وبالتالي لا نكون إلا فرحين أول حاجة تفرح الصلاة الصلاة اللي من القلب مفرحة جدا بس مش أي صلاة الصلاة اللي من القلب الصلاة اللي بحب في سفر النشيد يبتدي سفر النشيد كده والنشيد ده على فكرة يا ريت تقروه في صيام العذر منطبق جدا على أمنا العذر العروسة اللي فيه تعبيرات كتيرة تركب على أمنا العذر لأنها أكتر واحدة حبت ربنا يسوع فمن ألقبها العروس يبدأ السفر ليقبلني بقبلات فمه دي النفس بتقول له ربنا خدني في حضنك وبوسني زي العيلة الصغيرة لأن حبك أطيب من الخمر الخمر رمز الأفراح الدنيا الخمر يسكروا عشان يفرحوا وهم بيبقوا مدهولين ولا فرحانين ولا حاجة بس هم بيفكروا كده حبك انت بقى النوع الثاني الفرح الروحي فاللي بيصلي بحب ده أسعد واحد في الدنيا وده النوع اللي قال عنه الكتاب لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم لما رموا بولس في السجن واخدين منه صحته وكرامته ومبهدلينه بس ما يقدروش ياخدوا منه صلاته ما يقدروش يحرموه من مسيحه فقال لسيلة قوم بينا نسبح احنا معانا المسيح في في السجن يلا نكلمه يلا نشبع بيه ونحو نصف الليل كانوا يسبحون الله وكان المساجين يسمعونهما ايه التسبيح اللي يطلع من ليلة مظلمة في سجن كئيب الا لانه في ناس بتحب ربنا وربنا مش بعيد اللي يحبه يلاقيه اللي يتكلم معاه يرد عليه فأول شيء مفرح هي الصلاة بحب أو الصلاة من القلب من علامات الفرحة تلاحظوا سفر النشيد يستخدم كل ألفاظ الفرح بتاع الدنيا بس يحطها في الحتة الروحية فتاني آية في النشيد تقول إيه لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق يعني مجرد أقول اسمك أحس إن بدلق علي طيب دهن مهراق تصور واحد بيعشق المسيح مجرد يقول يا رب يسوع تلاقي قلبه بيرقص من الفرح ما قالش حاجة غير بينادي على اسم ربنا وده اللي بنقوله في التسبيحة فلنقل بحلاوة أو فلنقل بعزوبة كلمات جميلة في التسبيحة اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك يبقى الصلاة بحب تدي سعادة ما بعدها سعادة وما تتشالش مين يقدر يعطل الصلاة حتى لو الصحة راحت مش لازم تقف على رجليك وانت قاعد هتكلم ربنا هيسمعك وهتفرح لما قطعوا رجلين يعقوب المقطع وقطعوا ايديه قال له يا رب كان نفسي ارفع ايدي واقف على حيلي قدامك ما عادش لا عندي رجلين ولا عندي ايدين انما انت اللي عارف اللي في قلبي وكمل صلاته وكان النور بيطلع منه الموضوع مش لازم حتى بالجسد يبقى فكرة الصلاة دي اللي في ايدينا هي أهم حاجة ممكن نعملها طول العمر وأكتر حاجة مفرحة وللأسف أقل حاجة بنركز عليها في أيامنا الواحد يهتم جدا بالأكل بالذات الجنب ده يعني إيه ناخد حقنا في الأكل و ونتصور أن الأكل مفرح وغالبا يوجع البطن ويجيب مشاكل صحية والجنب ده يهتم جدا بالمنظر والشياكة واللبس ونفتكر ان ده هيفرح ومجرد بس حاجة كده ايه تتوسخ ولا حاجة نتنكد ونتعفرد وعندنا حاجة سهلة قوي وفي ايدينا ومفرحة بجد ومحدش مركز فيها اللي هي الصلاة الدائم ان احنا ننادي على ربنا طول اليوم بولس في تسالونيكي الاولى خمسة يقول ايه ثلاث كلمات لازقين في بعض افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء افرحوا صلوا واشكروا ثلاثة في بعض ثلاثة في واحد ليه ما هو انت بتصلي وبتشكر فرحان فرحان بتشكر وتصلي بتشكر اسمك بتصلي فرحان يعني هيجيبوا بعض افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء من فضلك لما تلاقي نفسك متضايق ما تولعش التلفزيون وما تاكلش أكلة تقيلة وما تدخلش تنام وما تعملش تليفون لحد وما تلهيش نفسك بجرايد وأخبار ملهاش لازمة صلي لما تلاقي نفسك متضايق صلي ما أسهل أنك تدخل وتقفل وتقول له يا رب متضايق ببساطة متضايق اقعد شوية في الصلاة هتطلع مبسوط لازم تطلع مبسوط قديس يوحنا الدرجي في باب الصلاة يقول مبدد الكآبة يسميها كده الصلاة تبدد الكآبة وما أكثر الكآبة اليومين دول والعلاج سهل جدا العلاج سهل خالص تنادي على ربنا تفضل تنادي عليه تلاقي قلبك ارتاح والفرح ملأ قلبك والدنيا بقت حلوه تاني نوع من الفرح فرح كلمة الله كلمة الله مفرحة بكل أنواعها بغض النظر بتقرا عهد قديم بتقرا عهد جديد بتقرا بتفسير من غير بتفسير فاهم كفاية مش فاهم قوي برضه مفرح عشان كده يقول وجد كلامك فأكلته فكان كلامك ايه لي للفرح الآية تقول كده فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي وجدت كلامك كمن وجد غنائم كثيرة فرحة واحد بيلاقي كنز ما هي دي فرح الدنيا دي المقابل ليها فرحة واحد يلاقي آية تعزيه وتفرحه وتبهجه أرجع أقول بندي للإنجيل وقت قد إيه عشان كده مش فرحانين لو ركزنا في الإنجيل لو خدنا وقت لو قعدنا نحفظ لو بقينا نكلم بعض زي ما قال بولس الرسول بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية هنبقى فرحانين على طول لو كل واحد بيقول للتاني عندي آية حلوة عاوز أقولها لك بدل ما بنتكلم في السياسة طول الوقت وفي البورصة وفي الطبيخ وفي ال... وفي الآخر غم ونكد كلمة ربنا مبهجة لأنها مرتبطة بالصلاة جدا إذا كانت الصلاة اتصال بالله فكلمة ربنا حضور لله كلمة ربنا معناها أن ربنا حاضر معاك الكلام ده مش مجرد كلام على ورق الإنجيل له صفة خاصة وسط الكتب كلام الذي أكلمكم به هو إيه وروح وحياة يبقى ده مش كتاب طبيعي هو شكله كتاب بس هو مش كتاب انت اول ما تفتحه وتدخل فيه تلاقي ربنا قال فتشوا الكتب انتوا عارفين ان انا مستخبي فيها عشان تلاقوني يشبه ملكوت السماوات رجلا وجد كنزا مخفي في حقل فمضى باع كل شيء واشترى الحقل ده الحقل اللي جواه كنز لو الواحد يدي وقت أكتر للإنجيل وكل ما يتضايق يفتح الإنجيل يقول له متضايق يا رب عندي مشكلة وما أكثر متضايق من نفسي عندي خطية متضايق من اللي حواليا مش بيحبوني متضايق من الظروف قلقان مهموم خايف ضعيف مغلوب على أمري وحيد كل ده افتح الإنجيل تلاقي العلاج وتنسى نفسك وتسرح مع كلام ربنا تيجي بعد نص ساعة تقول هو أنا كنت متضايق ليه تقعد تفكر ما تلاقيش المضايقة تنسى حتى السبب اللي كان معكنن عليك اتبخر ده شغل كلمة ربنا عشان كده صلواتنا معزية بس لو خدناها بروحانية الكنيسة عشان عاوزة عيالها فرحانين تمزج الصلاة بالإنجيل ده يفرح وده يفرح فتلاقي تحط جوه الصلاة حتت من الإنجيل في القداس إنجيل وفي الأجبية إنجيل وفي الأبصلمضية إنجيل في التسبحة لأن الصلاة يفرح والإنجيل يفرح ويفرح الروح وطبعا فرح الروح يغلب فرح الجسد بكتير فتلاقي نفسك حتى مش فارق معاك تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا لأن في تعبير يقول فرح الرب هو قوتكم يعني اللي فرحان بربنا قوي في حيل عن غيره في صحة في نفس لأنه في فرح روحي جواه فرح ثالث ممكن نعيش فيه يوميا هو فرح التوبة أكتر حاجة تنزع الفرح الخطيئة مجرد الواحد يجيله فكر إدانة الكآبة تدخل لحظة عصبية الضلمة تدخل غيرة تذمر شهوة كسل كبرياء تلاقي على طول ايه سحابة من النكد كده حلت على قلبه طب ايه العلاج العلاج سهل جدا العلاج تجلي على ربنا وتقول له سوري سامح غلط والتوبة هنا مش توبة مشوار هتعمله ده التوبة وانت واقف في نفس اللحظة اللي بتغلط فيها الحقني يا رب حوش عني يا رب وكل ما الواحد يصرخ لربنا بمشاعر توبة كل ما يرجع له الفرح على طول الشيطان يتغاظ من الإنسان الفرحان فرح روحي والمسيح له المجد يحب يسعد عياله يحب يفرح ولاده بس مش هيعرف يفرحنا من غير توب نشيل الخطية يدخل الفرح يبقى التوبة مصدر للفرح عشان كده المسيح قال طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون يبقى اللي عاوز يتعزى يفرح فرح روحي ما يبعدش عن حزن التوبة وحزن التوبة مش مش كآبة حزن التوبة مفرح وانت زعلان من الخطية تلاقي التعزية جواك لأن الروح القدس اللي يبكتك يعزيك في نفس الوقت الروح المعزي فهو بينخسك كده يقول لك ما بلاش دي ليه بس مش بتحب أخوك وهو بيعمل كده بيطبطب بإيده التانية ويفرحك يبقى فرح التوبة ملوش تمن تصوروا معايا زكى بعد ما وقف وقال نص فلوس يديها للفقراء والنص التاني هرجعه هرد أربع أضعاف للي وشيت بيهم كان متضايق على الفلوس اللي راحت كان في قمة سعادته مع أنه خسر كل تحويش العمر بس كان سعيد جدا الابن الضال اللي راجع خسران كل فلوسه كان متضايق قمة السعادة السامرية اللي سابت الجرة اللي فاضل لها حتة الجرة قامت سابتها عند البير كانت متضايقة أسعد إنسانة في الدنيا إذا فرح التوبة مبهج احنا ساعات نتأخر في التوبة نفضل ايه مستكترين نتوب مع ان ربنا طيب قوي ومشجع جدا واي حد بيجي له بيقبله بفرح وبيفرحه نوع رابع من الفرح هو فرح الخدمه فرح الخدمة يعني ايه اظن ده برضو جربته الانانية تجيب دايما تعاسة يعني لما الواحد يبقى مشغول على نفسه زيادة تلاقوه مخنوق ومتضايق وصعبان عليه نفسه يقول لك ما بيسألوش عليا وعاوز كل الناس تخدمه وبيفكر في نفسه كتير وتلاقي نفسه متضايق جدا لو الواحد نسي نفسه وبيسأل على فلان ويخدم فلان ويشيل مع فلان ويصلي لفلان اللي مقضي يومه خدمة ده ده أكتر واحد سعيد مع أنه ممكن يكون أكتر واحد تعبان جسديا إنما التعب الجسدي ما يعطلش الفرح الداخلي احنا عندنا مجال خدمة مفتوح حوالينا ناس كتيرة تعبانة مسنين ومرضى ومعوقين و... ومحرومين و... أشكال وألوان من الآلام للأسف إحنا بنتهرب من الخدمات دي مع أن هي دي اللي هتدينا الفرح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ ناس كتيرة لما دخلت الخدمة خدمات الرحمة بالذات اتغيرت نفسيتها خالص كانت تميل للكآبة وللغم إنما لما بقى مشغول بالناس ويخدم الناس ويفكر في حال الناس نفسيته اتحسنت وبقى أغلب الوقت مبسوط لأن المسيح حط قاعدة ذهبية مش هتتغير مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ يعني اللي تاخده في إيدك ما يفرحكش قد اللي تطلعه من جيبك وانت بتدي معاها سعادة أكتر من وانت بتاخد وانت بتقول كلمة حلوة أحلى من لما تاخد انت الكلمة الحلوة وانت بتشيل مع حد غيرك أجمل من لو شيلت الناس همك لدرجة صدقوني في ناس تبقى ظروفها قاسية جدا وبتخدم وعشان كده فرحانين يعني أذكر خادمة راحت السماء كان عندها سرطان في العظم وده صعب مؤلم إنما فضلت لآخر حياتها تخدم مرضى السرطان وتزورهم وتشجعهم وتبقى سعيدة جدا وهي بتطلع سلمة سلمة وكل سلمة مكلفاها وجع لكن كل اللي يكلمها ويشوفها يلاقيه وشها منور ومبسوطة بالخدمة مبسوطة بالخدمة لآخر لحظة ده اللي كان مصبرها ان ليها رسالة وانها بتشجع غيرها وانها بتقول لهم ربنا اختار لنا يعني ميزنا عن غيرنا وادانا صليب يعني نوع مفتخر وتقعد تكلمهم كده برجاء وهي سبقاهم في المرض لكن كانت سعيدة وفي واحد لسه المرض بعيد يسمع عنه يعيش متعفرت ومتنكد ومرعوب وقلقان ولسه ما عندوش حاجة ده لأنه عايش في نفسه ومشغول على نفسه ما بيفكرش غير في روحه العطاء دايما مفرح او الخدمة عموما مفرح فكر وانت بتتكلم مع الناس انت متضايق ذنبهم ايه الناس يتضايقوا طب اذا كنت ممكن بشوية فلوس تسعد واحد ما تسعده بدل ما يبقى هو متضايق وانت متضايق على الاقل واحد فيكم ما بقاش متضايق في الوقت اللي انت هتفكر بالطريقة دي هتلاقي نفسك انت ما بقتش متضايق أول ما تفكر تسعد اللي حواليك هتلاقي نفسك سعيد لمجرد بس انك انت بتفكر بالطريقة دي يبقى فرح الخدمة عموما أراجع معاكم الأربع أنواع اللي قلتهم فاضل نوع قلنا أول نوع فرح الصلاة بس لازم صلاة بحب صلاة من القلب أي نوع بقى يمشي تكلم ربنا من قلبك تقول مزمور صلاة يسوع تسبحة ترتيلة أي حاجة حلوة كله حلو عند ربنا ما تفتكروش ان يعني ربنا بيقرأ الجمل والسطور والألفاظ لا ربنا بيدور على المشاعر تاني نوع يفرح الإنجيل بس ادوا وقت شوية لما تديله وقت وتدخل جواه يفرحك لازم تالت نوع التوبة لأن أكتر حاجة تشيل الفرح الخطية رابع نوع يفرح الخدمة خامس نقطة أو آخر نقطة أقولها المتكئ الأخير أو التواضع تقول لي إيه علاقة التواضع بقى بالفرح شوفوا التواضع ده سر غريب جداً على قد ما أمنا العذراء متواضعة جدا على قد ما سعيدة جدا أتعس إنسان هو المتكبر وأسعد إنسان هو المتواضع أغسطينوس يقول المتواضع لا تفارق الابتسامة شفتيه اللي بيقعد ورا وشايف كل الناس قبله ده اللي بيلاقي المسيح لازق فيه وده اللي بيعرف يتكلم معاه وده اللي واخد نعمة المتواضعون يجدون نعمة إنما احنا في زمن كل الناس بتتكلم عن روحها وكله بيتفاخر وكل الحكاية منظر وافتقرنا جدا إلى التواضع التواضع يخلي كل الناس بسهولة تدوب في بعض وتحب بعض لأنه أبو مقار قال التواضع والحب ما يتفصلوش عن بعض الحب المسيحي والتواضع المسيحي ما تعرفش تفصلهم عن بعض احنا نقول ايه في التسبحة او في المزمور ما احلى ان يسكن الايه الاخوة معا مثل الطيب النازل على الراس على اللحي الى اسفل الرجلين خدناها في التسبحة وقلنا ايه ما احلى ان يجتمع الاخوة مثل الطيب النازل على راس المسيح يبقى لما الناس تبقى عايشة بتحب بعض بتحب بعض يبقى لازم متواضعين لأنه من غير تواضع ما يعرفوش يحبوا بعض ما ينفعش لازم يتواضع عشان ايه كل واحد يقدم التاني على نفسه الناس دول بيعملوا ايه بيدلقوا طيب على راس المسيح فاكرين ساكبة الطيب اللي فرحت المسيح قبل صليبه لما بتحبوا بعض ونكون عايشين في عيلة كل واحد بيقدم التاني على نفسه بتواضع أو في خدمة كل واحد بيكبر التاني على نفسه أو في أي مجال والواحد كده شايف الناس حلوة وبيحبهم من قلبه كأنك بتدلق طيب على راس المسيح يقول ينزل على اللحية إشارة للكهنوت إلى أسفل الرجلين يعني لكل جسم الكنيسة يبقى الفرح بتاعنا ككنيسة جاي من فرح الراس المسيح لما نحب بعض لو عرفنا نحب بعض تلاقوا المسيح مفرح الكنيسة كلها واللي منكم بيخدم جرب الحتة دي تلاقي خدمات وفيها تعب وفيها مجهود وفيها وبعدين تسأل الناس أكتر حاجة بتفرحكم في الخدمة إيه يقول لك إن إحنا بنحب بعض كخدام وتلاقي العكس بعيد عنكم خدمة الخدام مش بيحبوا بعض وإنجازات ومصاريف ومش عارف رايحين وجايين وشايلين بس ما تلاقيش روح ما تلاقيش آه طيب ليه مش عارفين يحبوا بعض أبو مقار الكبير جاله ملاك يقول له ربنا بيقول لك ديرك ده هيفضل عمران لو ولادك حبوا بعض بس مفيش شرط تاني ربنا مش بيقول لك قضوا الليل كله صلاة ولا بيقول لك مش عارف اعملوا ايه هو بيقول لك شرط واحد بس عشان يفضل الدير عمران علم عيالك يحبوا بعض بس كده full stop مش اكتر من كده حتى في الاديرة الشرط الوحيد لفرح الدير حب الرهبان لبعض وطبعا لو تلاحظوا بقى الخمس نقط اللي انا قلتهم دول صلاة انجيل توبة خدمة تواضع هم اكتر نقط الشيطان بيحاربها طول اليوم تلاقي الشيطان يتفنن يعطل الصلاة ويعطل الانجيل ويعطل التوبة ويعطل الخدمة ويلغي التواضع ده خالص لان التواضع يحرقه راقبوا كده هتلاقوا الشيطان مركز في الخمسة دول طول اليوم تصحى الصبح يكسلك عن الصلاة ضيع عليك فرحة الصبح يجي ميعاد الإنجيل يوخمك عشان تنام أو يجوعك عشان تاكل المهم انك ما تقراش ضيع عليك فرحة الإنجيل أه تقول كلمتين ملهمش لازمة تستكتر تتوب وتقول له سامحني يا رب تفضل في الغم تقابل ناس أهل بيتك تشخط وتنطر ومفيش محبة ومفيش خدمة وتلاقي اليوم عدى ملوش طعم ومفيش ولا حاجة ماشية كويس مع ان من بره كله شكله كويس لكن ملوش طعم ليه لان انت اخطيت يعني غشيم سبت الشيطان يسرق فرحتك فرحة الصلاة اتسرقت فرحة الانجيل اتسرقت فرحة الخدمة فرحة التوبة فرحة التواضع اعكس بقى واحد ناصح بقى واحد مفتح لا يمكن يتسرق يتسرق فلوس مش مهم لكن تتسرق صلاته لا إلا الصلاة إلا الإنجيل إلا التوبة إلا الخدمة إلا الطو... يفضل مراقب نفسه كده أهو ده بقى إيه يفرح ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم طب هتيجي مشاكل يا سلام ما أسهل ترميها على الصلاة هتيجي خطايا يا سلام ما أسهل ارميها على التوبة هيطلع واحد متعب يا سلام ما أسهل تعالجه بشوية تواضع هتيجي حيرة ومشكلة معقدة يا سلام ما أسهل تفتح الإنجيل هتلاقي الحل فتلاقي الدنيا ماشية سهلة تلاقي غربتك مقضية على خير ليه؟ لأنك مشغول بما يفرح روحك أحط تحذير أخير وأقول إيه خلوا بالكم بس أن فرح الروح عكس فرح الجسد فاكرين الآية بتاعت الروح إيه يشتهي ضد الجسد والجسد لو كلت كتير ما تعرفش تفرح روحيا لو نمت كتير ما تعرفش تفرح روحيا لو اتفرجت على التلفزيون كتير مش هتفرح خالص لو قعدت تستخدم الموبايل عمال على بطال مش هتفرح لو قعدت تعد فلوسك وتفكر في حساباتك يبقى حاسب كل ما هو جسداني يتعارض مع الروحاني فانت مركز في الخمسة الكبار دول صلاة انجيل خدمة تواضع توبة وفي نفس الوقت واخد بالك قوي الحاجات بتاعت الدنيا لو زادت راح الفرح الروحي لان احنا ملناش في ده فتبقى مراعي ومراقب نفسك لو قعدت تتفاخر بعربيتك ولا بفلوسك راح الفرح الروحي مالكش فيه نصيب لو وقفت قدام المراية زيادة راح الفرح الروحي هو النظام كده مفيش, مفيش غير كده يا ده يا ده حتى يقول الآية تقول إيه وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلان ما لا حتى تفعلون ما لا تريدون يعني في خناقة مستمرة بين ده وبين ده ما ينفعش تفرح بده وبده تقول هدب أكلة تمام وصلي بنفس ما يجوش مع بعض النفس دي غير النفس دي خالص يا هتصلي بنفس يا هتدب الأكل يا تتكلم مع ربنا بمزاج يا تجيب سيرة الناس بمزاج دي غير دي خالص فاختار أنهي فرح تفرح بيه ربنا يدينا فرح يليق بأولاده لإلهنا كل مجد وكرم الأبد